بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم لك الحمد يعني باذن الله سبحانه وتعالى طبعا المشروع اللي احنا بادئين فيه باذن الله الليله ده حلم يعني من احلام حياتي والله يا جماعه الواحد قلبه بيتفتت وهو حاسس ان مليون شاب وفتاه قاعدين على شبكه النت دلوقتي يعني ما بين معصيه وما بين غفله وما بين تضييع عمر في الفاضي مليون شاب وفتاه يا اخوانا دم قلب الاسلام قاعد الوقت على النت بيعمل ايه ويعني الواحد يعني بالذات بعد سفريه بنجلاديش يعني راجع عنده يقين باذن الله سبحانه وتعالى ان الدروس عمرها ما هتبقى هي مفتاح تغيير الواقع ان الشباب اللي غارس في المعاصي والبنات اللي واقعه في يعني شبكه آه، الشبكه العنكبوتيه بتاعه اهل الباطل اللي نسجوها الشباب الملتزمين عمر ما درس مهما كان قوي عمره ما هيقدر يغير بيئة فساد كاملة البيئة لا يغيرها إلا بيئة بديلة فاحنا الوقت عايزين نعمل مشروع في غاية الأهمية والروعة إن شاء الله بإذن الله مشروع بيئة إيمان على شبكة النت يعني إيه بيئة إيمان يا جماعة بيئة إيمان مش كلمة معضلة عشان ما نبقاش بنقول ألفاظ احنا مش يعني بيئة إيمان يا جماعة يعني أنت التوصيات اللي بتتقال في آخر الدرس هتلاقي صحبة تطبقها معاها هتلاقي صحبة تطبقيها معاها هيبقى فيها يا جماعه حياه بينا نبقى اصحاب يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه ولدت ولدنا ان راينا اخواننا قالوا له يا رسول الله اولسنا اخوانك قال لهم لا انتم اصحابي اصحاب واحنا اصحاب يا اخوانا هو الدين ان نبقى اصحاب هو ده ترتيب الدين ان نبقى عايشين مع بعض زي ما الاصحاب عايشين مع بعض فاللي عنده دين يعرف اللي مش عارف واللي فاهم يفهم اللي مش فاهم عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى مشروع آه، آه، آه، يعني الورش ال- الايمانيه او الورش ورش العمل اللي على شبكه النت هتبدا النهارده باذن الله معانا كذا اخت بفضل ومنه الله و و واخ باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، دكتور محمد رفعت بقى المدير بتاع هذا المشروع اول ما انا هخلص الكلمه باذن الله هيتولى هو توزيع اعضاء الغرفه على الورش حسب العدد المتاح يعني ايه حسب العدد المتاح يعني ابو يحيى دلوقتي ال ال ال يعني يعني الفكر بتاع اداره المشروع ان ما نبداش بعدد كبير لا احنا عايزين ايه آه، آه، آه، عايزين نمشي الاول بصوره تجريبيه كده بحيث ان الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى نجح باذن الله سبحانه وتعالى نبدا بقى نوسع الموضوع اكتر لان يقينا آه، آه، يعني في ناس كتير في فريق العمل هتضاف لينا باذن الله سبحانه وتعالى آه، سواء من الاخوه او من الاخوات آه، آه، آه، باذن الله سبحانه وتعالى الناس اللي هيبقوا في الورش انا هتابع بنفسي هما بيعملوا ايه هتابع بنفسي باذن الله من خلال الاداره ما بيعملوا ايه آه، آه، الناس اللي ماسكه الورش هيبقى في تواصل آه، آه، يعني بيني وبينهم من خلال الاداره بتاعه هذا المشروع باذن الله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه نفهم ان اللي ماسك الورشه ده او اللي ماسكه الورشه دي دي مش معناها ان هي شيخه ولا معناها ان هو مربي ده اخوك اللي بيشجعك دي اختك اللي بتشجعك ممكن تكوني انت اعلم ممكن تكون انت طلبت علم قبله بكتير احنا يا جماعه بنكون آه، صحبه بنكون يعني مجموعه نعيش مع بعض يا اخوانا وبعد كده نبدا نتعرف على بعض ايه الموضوع دلوقتي ايه خط السير دلوقتي ايه خط العمل دلوقتي خط العمل دلوقتي ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا نحب بعض يعني انت ومجموعتك انت ومجموعتك هتبداوا تحبوا بعض هتبداوا تتعرفوا لاول مره بقى تلاقي ناس بتسمعك هتقول يا عم الشيخ انا عايزك انت اللي تسمعني يا عم ما هو عم الشيخ مش هيقدر يسمع كل حد يا اخوانا خلونا فاهمين الواقع شكله ايه انا بفرح الوقت في الدرس بفضل ومنه الله درس الجمعه وانا خارج من المسجد هم ثلاثه اربعه اللي عايزين يتكلموا معايا قبل كده قبل الورش انا كنت بخرج 100 واحد يا شيخ انا عايزك انا عندي مشكله انما خلاص الناس عرفت الترتيب السليم ما انا مش ممكن هقعد اسمع كل هؤلاء إيه، انتوا محتاجين تسمعوا بعض يا جماعه وانا الكلام ده بيوصل لي باذن الله سبحانه وتعالى لو فيكم حد متميز انا بعرف لو فيكم حد جهده عالي انا بعرف لو فيكم حد معاني الاخوه عنده عاليه انا بعرف باذن الله سبحانه وتعالى بحيث ان يعني انا متواصل معاكم ولكن واحده واحده هنبدا نتواصل مع بعض بيئه الايمان دي لو نجحت اللي احنا بنحاول نكونها ان شاء الله باذن الله هتبقى مفتاح خير لمليون شاب وفتاه على النت ليه لان الكل هيقلدنا احنا يا جماعه مش بنعمل عمل احنا ملاكه الدين ملوش حد بيملكه احنا بننشئ افكار او بنحاول ننشر افكار الكل يعمل زيها يعني مش فكره الجامعات الاسلاميه اللي هو اللي عمل مثلا فكره دي بتاعتنا ما حدش ياخد الفكره دي مننا هو يعني ده بتاعت ربنا ده بتاعت القران والسنه احنا بننشر فكر اي حد في الدنيا يطبقه بقى احنا بنعمل نموذج اي حد في الدنيا يخرط عليه اي موقع نت تاني اي صفحات تانية اي آه، يعني حد من اخواننا العاملين للدين على شبكه النت ياخد نفس الفكره ويطبقها الفكرة دي لها توابع بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن ال ال الخطوة الأولى عايزين ثلاث كلمات الكلمة الأولى حب عايزين نحب يا جماعة عايزين نتعلم نحب بعض نحب بعض بحق وحقيقي عايزين نتعلم نتصل ببعض طول الأسبوع انتوا موجودين على النت أنا مش عايزكم تخرجوا من على النت دلوقتي أنا مش عايز إن الشاب الكويس أنا عايزك تفضل على النت عشان تبقى بيئة إيمان بس وأنت في جوه بيئة الإيمان عشان دينك يزيد بإذن الله الكلمة الأولانية الحب عايزين نتواصل مع بعض عايزين نتعلم نتصل ببعض نطمن على بعض نصحي بعض لقيام الليل يعني يعني يقينا على النت في حاجات جميلة جدا نتعلم إن إحنا نعيش حياة الدين مع بعض نبقى ليل ونهار بيننا وبين بعض اعمال ايمانيه على النت هتبقى بيئه ايمان خطيره باذن الله الحاجه الثانيه بعد الحب والتعارف والتواصل والصداقه الايمانيه الحاجه الثانيه جسر بعد كلمه حب بقى كلمه جسر يعني ايه جسر يعني الورش دي جسر ما بين درس مجرد درس درس بيتقال وما بين واقع الدين والدعوة والتربية على النت في ناس على النت بتحفظ قرآن متميزة جدا في ناس بتدي علم متميزة جدا في ناس بتعلم تجويد وبتدي إجازات متميزة جدا في ناس بتدي تربية متميزة جدا في ناس بتعلم فن دعوة متميزة جدا طيب انت دلوقتي في ناس كتير مننا ممكن يكونوا مش عارفينهم وظيفة اللي ماسك الورشة بقى ان هو يعرفك بيهم ان هو يعمل جسر ينقل الشباب والبنات لواقع الدين اللي موجود اهل الباطل بيعرفوا يصوروا نفسهم اي حد دلوقتي عارف الكافيهات فين النوادي فين ال ال القنوات الفاسده ايه مواقع النت الوحشه ايه ليه لان هم سوقوا لنفسهم احنا عايزين نسوق بقى وسط الشباب اللي عايز يوصل لربنا عايزين نسوق للاعمال الرائعه دكتور محمد فرحات بيدي اعمال رائعه على آه الغرفه الصوتيه ممكن يكون في ناس مش عارفه آه آه المسابقه اللذيذه اللي بتتعمل كل جمعه باشمهندس احمد سلطان وشركاه في ناس تكون مش عارفاها في اعمال تانية على مواقع تانية وعلى اماكن تانية عايزين نسمع شرايط مع بعض يعني انا ممكن احدد للناس مثلا شريط او شريطين كل اسبوع وتسمعوهم مع بعض هتبقى في حياه بقى يا جماعه باذن الله الكلمه الثالثه بعد حب وبعد كلمه جسر وعظ واعظ يعني ايه كلنا هنذكر بعض بقى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لسه سامعينها في صلاه العشاء دلوقتي قعدت افكر فيها في الصلاه سبحان الله العظيم يعني ايه يعني ده معناه ايه ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يا اخوانا لازم نذكر بعض يا اخوانا عايزين نحيي سنه هيا بنا نؤمن ساعة كفاية بقى حرام بقى هيا بنا نهق ساعة كفاية بقى كل ما ملتزم يقابل ملتزم ولا ملتزمة تقابل ملتزمة يتكلموا في كل حاجة الا في الدين يتكلموا في كل حاجة الا فيما يزيد يزيد الإيمان هنبدأ نأصل قواعد ما الذي يزيد الإيمان وما الذي ينقص الإيمان اللي نقص الإيمان الكلام في الدنيا يبقى لما نتقابل ممنوع الكلام في الدنيا اللي نقص الإيمان الكلام عن المخلوق عن الاغنياء عن عظمه المخلوق عن الاقوياء عن فلان عمل فلان ده ينقص الايمان يبقى لما نتكلم لما نتقابل هنتكلم عن الخالق هنتكلم عن الاخره هنذكر بعض يا اخوانا اعلى جلسه شفتها مثمره في حياتي كانت جلسه المجموعه عندنا في الدفعه واحنا في سنه امتياز انا واخ من اخواني يعني ايامها خرجنا مع اخوه التبليغ فرجعنا بقى سخنين في الدعوه فالاخ جاب خمسه من اصحابه القدامى الغير ملتزمين خالص الغير ملتزمين خالص وكلمه خالص دي حط تحتها خلصت تحتها قلم احمر غير ملتزمين خالص وعمل لهم جلسه بس بطريقه جديده خالص واحد منهم قال له انت هتحضر لنا كل يوم صحابي من الصحابه وواحد منهم قال له انت هتحضر لنا كل يوم خلق من الاخلاق وواحد منهم ايه كل اسبوع قصدي واحد منهم قال له انت هتحضر لنا كل اسبوع اسم من اسماء الله الحسنى انا لو قلت لكم اسماء الناس اللي في الجلسه دي انتوا هتقعوا من طولكم الوقت انا مش هقدر اقولها طبعا من غير ما استاذنهم انما دلوقتي الناس من اللي بيربوكوا وانتم ملتفين حواليهم وانتم مبهورين بيهم في سنه امتياز يا جماعه الكلام ده من يعني 11 12 سنه ولا حاجه بقوا دلوقتي مربين واهل علم واعلم مننا اللي احنا حاولنا نعلمنا نعلمهم لانهم اتربوا من الاول على الايجابيه ما تربوش ان جلسه يجي واحد يدون كلمه ويسيبهم ويمشي اتربوا من الاول ان هم اللي يحضروا اتربوا من الاول ان هم اللي يوعظوا بعض اتربوا من الاول على سياسه هيا بنا نؤمن ساعه والله يا اخوان انا لو قلت لكم اسم واحد من الاسماء ديت انتوا هتنبهروا كلهم بقوا دلوقتي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى دعاء بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني بسبب ايه او شلهم بقوا دعاء بسبب ايه بسبب ان اتبنى الموضوع الاول على انها كانت ورشة إيمانية كله بيوعظ بعض فيها في الكلمة الثالثة وعظ يعني ايه وعظ هنذكر بعض هنتكلم مع بعض هنسمع دروس دينية مع بعض لما الكلام ده هيبدأ بقى ينضج وهنبدأ بقى إن شاء الله نستمر فيه ومستوى الناس يزيد هنبدا بقى ان شاء الله فعلا بيئه الايمان تدخل في اعمال تانية ولكن واحده واحده مع بعض من خلال بقى مدير المشروع دكتور محمد باذن الله سبحانه وتعالى واخواننا الافاضل واخواتنا الفاضلات فريق العمل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب وينفع بيهم ويسددهم كده باذن الله انتوا كلكم اخوات يا جماعه حب في حب يا جماعه احنا عايزين نبدا بالحب عايزين نبدا بالحب في الله عايزين نبدا بالذكر عايزين يعني هو ربنا قالها في ايه واحده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها ايه ابدا صالحون ان في هذا ايه لبلاغا لقوم عابدين في ثلاث كلمات ربنا جاب لك الدين كله ان في هذا اي في هذا القران لبلاغا اي اي إيه إيه ما يوصل الى البغيه يعني اللي هيوصلكم القران يبقى رقم واحد القران لقوم قوم يعني ناس مجتمعة يعني بيئة يعني مش أفراد قوم ناس مع بعض يبقى الأخوة يبقى رقم اتنين الأخوة والاجتماع رقم ثلاثة عابدين يبقى العبادة يبقى طول ما احنا القرآن مجتهدين في فهمه وتلاوته وتعلمه طول ما احنا مع بعض ومرتبطين ببعض وصحبة مع بعض طول ما احنا بنعبد ربنا هيبقى في جدول عبادة هتبدأوا تشجعوا بعض عليه هنتفق مع بعض على تكبيرة الإحرام بإذن الله هنتفق مع بعض على ورد القرآن هنتفق مع بعض على السنن الرواتب هنتفق مع بعض على اذكار صلى الله عليه وسلم الكلام العظيم ده هو اللي هتسمعه اللي هتسمعه الكلام الجميل ده ان شاء الله من اخوانكم اللي ماسكين هذه الورش الايمانيه هتسمعوا الكلام ده هنبدا بقى نتابع بعض هنبدا بقى نشجع بعض هنبدا بقى باذن الله نستثمر صحبه بعض اوعوا يا جماعه تبقوا من اهل قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف اوعي تبقي من اهل ومن الاخوات من تعبد الله على حرف ومن الإخوة من يعبد الله على الحرف يعبد وبيعبد وملتزم ولكن على حرف مطرف نفسه عازل نفسه عازله نفسك ليه عازل نفسك ليه مش هتزيد غير جوه بيئه ايمان ما انتش هتقربي غير جوه بيئه ايمان دي قانون ده سنه يعني ما ينفعش ازيد وانا لوحدي والله ينفع يعني السيده مريم ربنا رزقها انها بقت ام من غير من غير زواج والله ينفع انما لو انت ربنا يعمل لك معجزات بقى انما من غير انما السنه لازم بيئه ايمان من غير بيئة إيمان كلنا هنقع يا جماعة من غير بيئة إيمان المأساة اللي احنا عايشين فيها قاعدين تبادل وتوفيق كل شوية يجي ملتزمين يتكنسوا وينتكسوا ويجي غيرهم يتكنسوا وينتكسوا ويجي غيرهم لحد إمتى هنفضل نضيع في عمرنا لحد إمتى هنفضل ندور في دايرة مفرغة لحد إمتى مش هنقدر نستثمر صحبة بعض في حياة بعض احنا حبايب بعض يا جماعة احنا أقرب ناس لبعض في الدنيا يا جماعة احنا أقوى علاقة في الحياة يا جماعة لازم نفهم بيئة الإيمان هتفجر المعاني دي كلها جوانا هتفجر الحب ده كله جوانا هتفجر الطاقة اللي النبي فجرها من الصحابة في دار الأرقم وبقوا أبطال وبقوا دعاه وبقوا عباد لما عاشوا بيئة إيمان مع بعض عشان كده فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب إيه الانقلاب ليه الملتزم انقلب ليه الملتزم انقلبت لما كانوا عايشين لوحدهم اقل فتنه قلبتهم وضيعتهم انا خايف عليكم خايف على كل اخت من اخواتنا وخايف على كل شاب من شبابنا خايف عليكم والله خايف عليكم بعد سنه ما نلاقيش حد منكم او انا ما الاقيش نفسي انا انا كل ده تثبيت لنا كلنا خايف عليكم بعد خمس سنين مين اللي هيكمل مننا يا جماعه مين اللي هيفضل في الطريق ده لحد ما يقابل ربنا مين اللي هيفضل مين اللي هتفضل في الطريق ده لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى الواحد قلبه بيتقطع لما يشوف اخت اول ما اتجوزت طلقت الدين بالثلاثه او اخت اول ما خلفت طلقت العمل لدين الله والدعوه والشغل الخيري بالثلاثه اخت اول ما حصل مشكله زوجيه انهار الدين في حياتها اخ اول ما حصل مشكله في دنيته انهار الدين في حياته لحد امتى ان اصابته فتنه انقلب لحد امتى هيفضل ده وصفنا في القران لحد امتى كل ما هتقابلنا مشكله الدين بيضيع واول حاجه بنضحي بيها هي الدين مع اول مشكله الكلام ده عمره ما هيتعالج غير واحنا مع بعض غير واحنا بيئه واحده افكاركم تهمنا وجودكم يهمنا الاخوه القدماء والاخوات القديمات يهمنا جدا جدا جدا انهم يبقوا موجودين معانا الموضوع ده مش للشباب الجديد والبنات اللي لسه في الاول الموضوع ده لينا كلنا الموضوع ده حياه الموضوع ده اسره ايمانيه بتنشا باذن الله سبحانه وتعالى عشان لما هتبداوا تتربوا صح في بيئه الايمان وباعمال بيئه الايمان انتوا بقى ان شاء الله تنشروا الهدايه دي كلها باذن الله في شبكه النت هسيبكم بقى مع دكتور محمد باذن الله يوزع ال الشباب والبنات والإخوة والأخوات آه على آه آه على الورش باذن الله يلا رجاله اسمها ورش عشان تبقوا صناعيه عايزين الاخوات يبقوا صناعيه والاخوه يبقوا صناعيه ربنا يبارك فيكم يا اخواني ربنا يجوزكم واللي مش متجوز اللي اللي متجوز اللي مش متجوز ربنا يجوزه واللي متجوزه ربنا يهدي لها جوزها ويربي لها عيالها واللي متجوز ربنا يصلح له زوجته ربنا يحفظكم ربنا يجمعنا على طاعته مشتاق لليوم اللي هنعمل فيه معسكر على الارض نتقابل فيه مع بعض ونتعرف فيه مع بعض ولكن مش هيبقى لاي حد هيبقى للمجتهدين منكم بس للناس النشطاء منكم بس للناس الايجابيين منكم بس للناس اللي لهم دور كلموا اصحابكم وكلموا الناس عن فكره بيئه الايمان انشروها حتى لو ما فيش ساعه الوقت ان الكل يدخل انشروا الموضوع وصحوا القضيه وخلونا من اللحظه دي اصحاب رساله ان من غير بيئه ايمان التيار ده حاله مش هينصلح فاحنا ان شاء الله هنقاتل من اجل فكر بيئه الايمان ربنا يسددكم واتمنى بس من ابو يحيى قبل كده انا كنت قلت في في الدرس بتاع النت مشروع الميثاق الشرف الاخلاقي للداخلين على النت كنت عملته في درس من الدروس وقلت المبادئ بتاعته انا عايز ان شاء الله باذن الله الناس اللي هيشتركوا معانا في بيئه الايمان من الحاجات اللي احنا نديها لهم الميثاق ده يبقى معاهم الى ان نلتقي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واسيبكم مع بعض بقى ان شاء الله